والله أرني هذه الوجوه الطيبة أي والله السلام عليكم ورحمة الله أيها الشباب الله يبارك الله فيكم والله افتقدناكم وكنا نرى أن الحياة معكم كيف حالك يا مؤمن الحمد لله بارك الله فيك الحمد لله الحمد لله والله أنا علمت يعني أنكم تقيمون دورة في الأصول أصول الكتب العمدة آه، وتدرسون مناهج هذه الكتب أليس كذلك؟ آه تمام آه، قل لي يعني باختصار شديد الدورة ما هي وماذا تفعلون فيها وكم الذين يحضرونها هو ده العدد اللي أنا شايفه قدامي في المسجد
احترامكم الله شيخنا واحسن اليكم الدوره في مسجد عمار بن ياسر آه ال- تدور حول التعريف بالائمه السته مم.
ومناهج الائمه في هذه الكتب آه، يعقبها ان شاء الله شرح اسبوعي للكتب السته ان شاء الله مع آه، الكتب في علوم الاله الاصول والمصطلح واللغه آه آه، و- نعم إخواننا الذين يحضرون الحمد لله بفضل الله عدد كبير لكن لا زال الإخوة يتواجدون قيد التسجيل يعني العدد آه، لم يحصى بعد إحصاء كاملا آه، الدورة تقريبا هذه المقدمة اليوم وغدا آه، الكلام على صحيح البخاري ثم مسلم ثم آه، أبو داود إن شاء الله بعد الغد آه، على آه، على الترمذي والنسائي وابن ماجه عليهم رحمه الله اجمعين. آه، مدة كل كتاب قلنا المصادقين اربع ساعات.
لا يعني يعني مثلا كتاب كالبخاري مثلا
نعم.
انتوا بتدوا له يوم ولا بتدوا له ساعات؟
لا ساعات اربع ساعات.
هذا قليل جدا على الأقل على الأقل كل كتاب ياخد له أسبوع
حفظكم الله شيخنا هو طبعا ال- نتمنى لكن الاخوه يعني من يطيق ان هو يجلس كل كتاب اسبوع الاخوه من اماكن متفرقه من اماكن بعيده فجعلنا هذا كالمفتاح لشرح الكتب السته ثم اخواننا الشارحين يبسطوا مناهج الائمه في الامثله التي تدور معهم في الكتب الدورة.
لا يعني أنا من رأيي من رأيي أن المفترض إذا قلت مناهج الكتب الستة أنه لا يحضر عادة إلا محب آه، للمعرفة في هذه الكتب البخاري ده مش بتاع أربع ساعات حتى لو أنت إمام الزمان وهم أئمة الزمان كمان واخد بالك مش أربع ساعات لكن البخاري يحتاج إلى آه، انك انت اولا لا تكثر من المعلومات كل يوم عليهم بحيث ان تتركه يذاكر آه، تتركه يستطعم الماده فلما كل كتاب حتى بلاش تاخد الاولى من السته خليك في الصحيحين مثلا لو الامر ضاق عليك والطلبه لن يسعفوك وما عندهمش همه وطبعا ده هذا شيء يؤسفني ان الطالب انت تقول جاي من اماكن بعيده ومع ومن الذي يطيق لا لا كلمة أنا الذي يطيق أنا معترض عليها بصراحة أنا عايز ال- هل في حد من الطلبة يمكن أن هو يعبر لي عن رأي الطلبة؟ يعني الكلام اللي أنا بقوله إذا كانوا يسمعونه أنتوا شايفين إن البخاري ياخد أربع ساعات؟
هو حد يقدر يعترض ولا إيه؟
لا لا لا خلي بالك أولا أنا أسجل سعادتي بكم يعني وأشعر أنني غرست غرسا وأنه لم يمت واخد بالك وأتمنى أن هذا الغرس يستمر لكن أنا كان عندي قضية أعدها لك كمثال يعني والطلبة أعطيهم هذه القضية كمثال آه، أنا لاحظت أثناء قراءتي لشرح الحافظ بن حجر على البخاري أنه أحيانا يقول أن البخاري حذف جملة من المتن لأنها معلة سؤالي هل يجوز للمتلقي أن يحذف جزءا من المتن هل من حقه أن يفعل ذلك دي نمرة واحد تمام نمرة اثنين إذا حذف جزءا من المتن هل لابد أن يكون معل ولا إيه تمام وإلا فلا يخفاكم جميعا أن أول حديث في صحيح البخاري حذف البخاري منه شطر الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه حذف البخاري نصف هذا المتن ذكر شط شطرا هو قال لله من كانت هجرته لله ورسوله وما كانت هجرته إلى دنيا حذف واحدة من الاثنين دول مع أنه تلقى هذا الحديث عن شيخه الحميدي والحميدي روى هذا الحديث كاملا في مسنده إذا هو تلقاه كاملا لما حدث النصف الآخر وهو مهم والبخاري إنما روى هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيحه في الس- في الستة مواضع الأخرى رواه كاملا فيقوم يفتتح الكتاب بحذف نصف الحديث طب يخليها جوه مثلا لكن لماذا يحدث نصف الحديث أو ده مثلا سؤال أنا الذي أت- كنت أتمناه دائما وأرجو أن يسمعني هؤلاء الطلبة ال- الذين أرجو أن يبارك الله عز وجل في أفهامهم وفي أعمالهم آه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه جاءه رجل فقال له فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب فقال له تشرفنا نسخة زادت في السوق خلاص هو ايه يعني لما يكون حافظ البخاري من اوله لاخره طب انا هوقفه في اي حديث في البخاري واقول له هذا الحديث معلم الحديث ده باطل يثبت لي انه مش باطل هتلاقيه واقف كده عرقان ومبلول ومش عارف يرد انا ايه اللي يهمني انا حافظ البخاري بالسند والمتن الذي يعنيني انه اذا عرضت شبهه لهذا الكتاب العظيم وارادوا ان ي- ي- يعني يظهروا الخلل فيه عشان يقضوا على السنه انا عايز حراس عايز حراس حدود واحد ي- يجادل عن هذا الكتاب بالمنقول والمعقول ويقيم الحجة على هذا الطاعن على صحيح البخاري وأنه ليس له حق لا في المنقول ولا في المعقول هو ده اللي أنا عايزه وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال إلا إذا كنت عارفا بمفاتيح صحيح البخاري اللي أنتم بتدرسوها النهاردة فما ينفعش فأنا عملت كتاب الحقيقة جزء يعني صغير جمعته آه، من صحيح البخاري آه، أكت- نحو من 46 موضعا البخاري إما ح- حذف شيئا من المتن من هذا وعملت جزء آه، الحقيقة ما زال عقدة عندي مش عارف أحله كويس يعني اسمه كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري فلما أعياني النظر وتعبت يعني ومللت من شدة البحث والإتيان بال- بالأدلة المنقولة والمعقولة والكلام دوت فغيرت كلمات في العنوان واخد بالك ظننت أنها تريحني لكني لم أستطب ورجعت إلى العنوان الأول هو العنوان الأول الحقيقة هو كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري وبعدين لما حسيت اني ما اناش قد الموضوع يعني فقمت مغير كلمة في العنوان فقلت كسوة العاري ببيان مواضع الحذف عند البخاري ويا بعد ما بين هذا وذاك مواضع الحذف قلت لنفسي طب أي واحد معاه كمبيوتر يقدر يطلع مواضع الحذف معلش صعبة يعني لكن من الذي يعلل الحذف لماذا حدث البخاري فشعرت أنني لن أقدم للبخاري شيئا ولا للأمة شيئا فرجعت للعنوان الأولاني والآن أنا بجتهد الحقيقة في أنني أبين لماذا يحذف البخاري شيئا من المتن فالنهاردة يعني أنا عشان يعني أتكلم عن تراجم البخاري وأنواعها الأربعة عشر في تراجم البخاري 14 نوع تراجم البخاري ده يفضل أربع ساعات إزاي طريقة البخاري في التصنيف ترتيب الكتب ترتيب الأحاديث بداخل الكتب كل ده علم البخاري لم يفعله اعتباطا أنا بقول للإخوة الأحبة أن البخاري رحمة الله عليه ظل ستة عشر عاما يصنف في صحيحه مع الذكاء الكامل والعبقرية وشهادة الدنيا له بالتقدم في هذه غيب 16 سنة كان بيعمل ايه يا ترى 16 سنة بيجيب أحاديث ورا بعضها البخاري كان بيعمل كده ما كانش البخاري بيعمل كده البخاري وأنا أعطي كتاب الرقاق نموذجا لمن أراد أن يدرس البخاري كيف رتب البخاري أول عشرة أبواب في كتاب الرقاق وكيف أن كل باب أدى إلى من بعده العشرة على الولاء ورا بعض تمام سواء في التبويب أو في الأحاديث فأنا رأيي أيها الأحبة من المدرسين آه، الأفاضل أنكم يعني إذا أردت أن تعطي المفتاح نور الدنيا ونور السكة للطالب لا يهمك شيء حتى لو خدت كتاب واحد بس أو خدت كتابين إحنا مش مستعجلين على حاجة بتعملوا دورة علمية حضرات طلبة الأفاضل أرجو أن تطول أنفاسهم في الطلب اوعوا اوعوا أنا بقول لكم أهو. أنا ظللت نحو من أربعين عاما أدرس للطلبة وعندي تلاميذ الحمد لله في كل مكان لكن كنت دائما أبكتهم ومنهم مؤمن وأحمد المغالي ومحمد بدر ومندور وعبد السلام وأبو عاصم آه، بتاع القاهرة والجماعة كنت ببكتهم الحقيقة يعني لدرجة إن كنت بحس إني بسد نفسهم إن أنا بقول لهم أنا مش لاقي واحد فيكم فالح كنت أقول لهم كده وانا لهم كالوالد يعني ما لا ببكت ولا بكسر ولا جديد حد ولا بتاع بس صعبان عليا 15 سنه وما يطلعش امام امام الزمان كمان فانا مش عايزكم تستعجلوا عايز نفسكم يطول وكلكم نية حسنة في الذود عن حياض الإسلام وعن مصادره الأصلية أنا يعني أم، ما أقصدش أن أدي نصايح قوي الوقت ضيق وأنا في بلاد بعيدة عنكم وأتمنى أن ألتقي بكم وأن يأتي اليوم الذي أصافح فيه هذه الوجوه التي لم أرى مثلها في دولة من دول العالم أنا لفيت كتير الحقيقة ما شفت زيكم كمصريين كطلبة علم لم أرى مثلكم قط الحقيقة وطبعا الدنيا لا تخلو من الأفاضل في كل بلد يعني لكن أنا في حدود علمي لم أرى أدبا وخلقا وطلبا وجدية في الطلب إلى آخره يعني. فأنا عايز أرجو أنكم يعني آه، ت- تراجعوا بس المفاتيح مرة أخرى وطبعا لا يخفاكم أنا عارف المشايخ عارفين أن كل كتاب من كتب الستة له كتب اللي هي المدخل إلى هذا الكتاب له أكثر من كتاب كمان وأنا عارف أن الكتب دي عندهم وعارفينها يعني فانتقوا مش كل المفاتيح انتقوا أهم المفاتيح سندا ومتنا وطريقة الإمام في التصنيف تمام ونيته في ذلك وكمان ح- سأزيد في الطنبور نغمة تعرف زيادة الطنبور نغمة يا شباب يعني إيه؟ أولا لازم تعرف الطنبور هو إيه الطنبور مش طنبور بيطلع اللي بيطلع مية عندكم في بلطيق ها مش الشادوف اللي بيطلع بيه مية وكان مش ده الطنبور الطنبور هو العود الذي يعزف عليه الموسيقي لما يشتغل على العود ده اسمه الطنبور وانتوا عارفين العود عبارة عن أوتار ثلاث أربع خمس أوتار ومعاه عصاية كده وعمال يعزف وعمال يروح يمين وشمال عشان يجيب نغمة عالية وواطية تخينة ورفيعة إلى آخره ها مش عايزكم تسيئوا الظن وتفكروا إن أنا موسيقي يعني لكن أنا دارس الموسيقى زي ما بقى ودارس الكورة ودارس كل حاجة الحمد لله ممكن أكلفكم في أي حاجة حتى في الطبيخ أنا اللي معلم عيال الطبيخ إزاي يطبخوا يعني تمام فزاد في الطنبور نغمة يعني هو ماشي بالموسيقى كده ومنسابة وحلوة قام دايس على وتر نشاز ضيع النغم ادي معنى زاد في الطنبور نغم احنا بنقول المثل ده لمين للي عمال يستطيل وبعدين قال كلام شاذ كده في وسط الكلام مش مبلوع يعني فنقول له زاد في الطنبور نغم خلاص يعني نغمه بتاعته نشاز يعني خلاص فانا يعني عايز ازود كلمه آه، لمن سيدرس كتاب النسائي مفتاح كتاب النسائي مين هيدرسه يا احمد مين هيدي مفتاح كتاب النسائي
النتائج هو محمد بلوي اه هو محمد معاكم ولا مش موجود
لا هو ياتي غدا ان شاء الله كان معنا اليوم بس مشوار كده راح لا تنسى اه ربنا يجيب بالك انا شفت الشاب اللي كان شعره طويل ده قدامي دلوقتي فكرته محمد يعني
لا لا لا
طيب على اي حال اسمع.
على اي حال آه، النسائي بالذات يعني واخد بالك في تكه معينه كده عايز بس ابينها وبان بلغها لمحمد بدوي ويسرني ان يعرفها الطلبه باعتباري متخصص في سنن النسائي من قديم من حوالي 25 سنه يعني. آه الامام النسائي من وجهة نظري ينبغي أن يقدم على أبي داود في الذكر فيقال البخاري مسلم النسائي أبو داود تمام وجرت عادة المخرجين أن يقدموا أبا داود على النسائي سر تقديمي للنسائي بعد شخصية النسائي الناقدة وأن هو إمام كبير وقل ما شئت في النسائي رحمة الله عليه لكن كتاب النسائي يجمع محاسن البخاري ومسلم معا تمام ويضم إليه سنن الترمذي كمان خلاص ويضم إليه محاسن سنن أبي داود لكن ابن ماجه رحمة الله عليه كان بيروه خلاص انتوا عارفين ان السنن بتاعته هي أضعف السنن الأربعة أو أضعف الكتب الستة وكان الدارمي ينبغي أن يوضع مكانه أو موطأ مالك الحقيقة كان ينبغي أن يوضع مكان ابن ماجه لكن هكذا قال ربما كان للرجل سر بينه وبين ربه فصار كتابه يمشي يعني في الدنيا مسير الشمس في ربيعة النهار آه مما يعني يلحظ في البخاري أنه يكرر الحديث الواحد في مواضع كثيرة ويعنون بتبويبات مختلفة صح كده ولا أنا غلطان جميل إذا من مميزات البخاري أنه بيروي الحديث الواحد في عدة مواضع صح ما بيروهوش بنفس السند والمتن يعني لازم البخاري يغير يعني إما يغير شيخه يغير شيخ شيخه يزور كلمة في المتن البخاري ده عجيب يعني ماشي ومسلم مما ميزه المغاربة وغيرهم على البخاري أنه كان يأتي بطرق الحديث كلها في موضع واحد بحيث يكثر من التحويل في موضع واحد بحيث أن القارئ يصل من كثرة الطرق إلى قناعة مئة بالمئة أن الحديث صحيح جميل يبقى مسلم البخاري بيكرر الحديث في مواضع كثيرة ومسلم وإن لم يكن يكرر ولكن يأتي بأسانيد متكاثرة للحديث الواحد بحيث أنه من يقرأ هذه الأسانيد يجزم بصحة المتن خلاص كده جميل النسائي كده كثير تكرير الأحاديث في التبويبات المختلفة حتى لو وراء بعضها وهو حديث واحد تمام وبتبويبات مختلفة يبقى خد طريقة البخاري الحاجة الثانية أنه يكثر من الأسانيد في موضع واحد لحديث واحد وهذه طريقة مسلم يبقى خد محاسن البخاري وخد مسلم الحاجة الثالثة أنه كتاب علل يقول مثلا باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث ويعمل لك صفحتين أسانيد ولا يقول لك أنت رايح فين ولا جاي منين ولا سكتك منين يا تخبط في الحيطة يا تعرف تسلك لأن الأئمة دول كانوا يعللون بالشفرة ما بيلتوش ويعجلوا زي حالتنا كده زي ما أنا بلت واعجل معاكم دلوقتي واخد بالك إنما كانوا كلمة ونص وتفهم تريحنا منك خلاص إذا هو يعلل كما كان الترمذي يعلل في سننه ويعلل المتون أيضا كما كان أبو داود يفعل لأن أبا داود صنف كتابه للفقهاء لذلك اعتنى بتعليل الألفاظ أكثر من الأسانيد أما النسائي فهو يعل إسنادا ومتنا تمام الكتب الستة لها مفاتيح كثيرة ومهمة جدا فأنا أرجو أن يعني إما مش عايز ألخبطكم الجدول والله ولا أفتت عليكم وأنا بعيد عنكم مش عايز أفتت عليكم يعني وأتمعلم عليكم وأعمل أستاذ يعني واخد بالك ولكن عايز بس أسدد وأقارب ويعني تدوا الكتب الستة مفاتيحها ودعوا الأستاذ في الشرح مطول يجيب المفتاح ويعمل عليه أمثلة والكلام ده لكن وانت بتدي اعمل إضاءة يعني نور نور بصيرة الطالب وهو داخل على الكتاب تمام لا سيما ترجمة صاحب الكتاب أرجوكم قفوا عند ترجمة صاحب الكتاب لأنه الترجمة بتاعته جزء من عبقريته إذا جاز لي إن أنا أقول عبقري يعني مع إن عندي وقفة في المصطلح ده لكن على أساس إنه معروف والناس عارفينه كده فممكن أقوله تجوزا يعني ويسامحوني فيه يعني خلاص أنا كده خلصت كلام عندكم كلام؟
نفع صاحب الشغل طبعا كتير قول لا ده كتير ده هتضيعوا على الطلبة المحاضرة هو في ما فيش أمثل من كده يا سيدنا لو أنا مشيت
طيب ماشي يا مؤمن قل يا بني
أجيب لك يا سيدنا الله يكرمك
الله يكرمك شيخنا شيخنا احنا يعني فضلتك لو تكرر بوصية خاصة لطلبة الحديث الصبر على هذا العلم لأن آه.
الإخوة طبعا آه، يعني ربنا يبارك بالجميع ربما آه، لا يستطيع أن يصبر طويلا على آه، دراسة كتاب من الكتب أو أنه يصبر على تحصيل ما فيه اه ف يعني يتفلت يعني لا يستطيع ان يعني في مجالس الدرس كان ما شاء الله ياتيها من كل مكان اه وكان الطلبه يصبرون على حصول مجالس العلم آه، الان الحال تبدل يعني مم.
فوصية خاصة لفضيلتكم لطلبة الحديث ربما إن شاء الله تبارك وتعالى أن ينتفع بها آه، الدكتور ومن يص- يعني يصف هذا الكلام ليصبر على تعلم هذا العلم ونحن كما تعلم فضيلتكم يعني في مرحلة شديدة يعني الهجوم على السنة وعلى ثوابت الدين وعلى أصول الإسلام آه، وعلى المصادر الأصلية لا تهتم فلعل هذه الكلمة إن شاء الله يعني بإذن الله تفتح أبواب خير كثير وإلى طلبة الحديث وأنت جميعا بها بإذن الله.
طيب أنا عايز أسأل سؤال كم طالب يحضر هذه الدورة؟
الصحيح يا شيخ تقريبا طلبة. تقريبا الآن موجود شيخنا لا يخرج شيخنا من الآن يخرج من بقى شيخنا حضرتك.
من 100؟
يزيد على تقريبا حوالي 150 الآن طيب موجود الآن حوالي 150.
جميل ه- اعملوا تجربة كده وبعدين اعلنوا عن دورة في اصول الفقه شوف كم واحد هيحضر
آه، إن شاء الله.
خلاص اعمل دورة في الفقه وتدريس كتاب في الفقه شوف كم واحد هيحضر مش هتلاقي حد لو عملت دورة في اللغة العربية هبلغوا فيك أمن الدولة فضلا بقى عن العروض وعن البلاغة والكلام ده ده هيذبحوه من الوريد إلى الوريد واخد بالك أنا عايز أقول بهذا الكلام أن علم الحديث علم مبارك الدنيا كلها بتطلبه حتى لو كان مع ضعف الإرادة وضعف التحصيل وهذا من بركات هذا العلم وانتم كنتم شايفين لما كنا بنعمل درس في الحديث كنت تشوف العد- العدد كانت قد ايه تعمل درس في الفقه ما تلاقيش حد بيحضر الا خمسه سته تعمل درس في اصول الفقه خمسه سته وهكذا خلاص فدي من المبشرات اللي انا بقولها دايما ان الاقبال على الحديث والاقبال على السنه بحمد الله تبارك وتعالى آه، كثير ده نمره واحد نمره اثنين بقول للشباب وهم سامعيني طب هل صوتي مسموع؟
مجموعة شيخنا.
واضح يعني جميل آه لما يكون واحد فيكم تاجر والرأس ماله 10000 جنيه يعرف يعمل كم مشروع ب 10000 جنيه حد يجاوب لا انا عايز حد عايز اسمع مشروع على الأكثر دين العشرة آلاف جنيه عمل مشروع أصلا تمام بعد الجنيه ما غرق احنا بنحاول ننقذه يعني حد سباح كده ماهر ولا حاجة ينزل يطب في الترعة يطلعه ماشي طيب إذا قلة رأس المال يا دوبك أنت بتقول يا دوب مشروع طيب واحد عنده مليون جنيه يعمل كم مشروع يعمل مشروع ونص كده انت ماشي الحال واخد بالك ازاي بعيد عنك ها؟ طيب واحد عنده 100 مليون يقدر يعمل مشاريع طيب لو أراد إنسان أن يكون فقيها فقيه الزمان يعني يرجع إليه في الفقه أنا هنقل لكم كلام الإمام الذهبي في من يريد أن يكون الفقيه حقا خلاص فقال الذهبي كلاما معناه إن اللي عنده آه، المحلى والمغني لابن خدامة وسنن البيهقي والتمهيد لابن عبد البر قال الذهبي فهو الفقيه حقا لو واحد درس الكتب دي صح وعرفها من الجلدة للجلدة معرفة تدبر تمام ده يبقى الفقيه أنا بقى بضم لكلام الذهبي الأوسط في عبد المنذر كمان أحطه كمان مع الكتب دي خلاص ده يبقى فقيه بخمس كتب جميل لو أراد أن يكون إمام الزمان في أصول الفقه يكفي أنه ياخد خمس ست كتب في أصول الفقه العمدة ويدرسهم دراسة من الجلدة للجلدة دراية حتى يصير أصولي الزمان خلاص طيب لو أراد أن يكون محدثا ما مشكلته طبعا لن يكون محدثا إلا إذا نشر مش نشر في الجرايد هتجيب منشار وتقسمه نصين ده عشان يبقى محدث يعني خلاص طب ايه مشكله المحدث انا ب- ب- بحمس الطلبه مش بيأسهم عشان يعرفوا ان الذي يريد الحديث لابد ان يكون طرا- طرازا معينا بدرجه عاشق عارف يعني إيه عاشق يعني كان مسحور يمشي خلف من يعشقه بالريموت من ما يمشي يلاقيه وراه زي الاهبل كده خلاص مشكلة المحدث أن رأس ماله هو الإسناد والإسناد لا يجمعه كتاب ولا كتابين ولا عشرة ولا مئة ألف كل إسناد يمكن أن يغير الحكم عن الحديث تشتغل حديث عشر ورقات وجالك إسناد واحد يطيرك نص ال- اللي أنت عملته مخالفة واحد اللي بخالفة بت- مش عارف ايه بتاع الكلام الكلام انت عارفينه ده اذا لا يصير الرجل محدثا ويشار اليه في الافاق الا اذا كان عاشقا لهذا العلم الا اذا كان يمتلك اراده من حديد الا اذا لم يكن كالناس همه ليس كهموم الناس ده رجل يعلم أن ديننا دين نقلي كل نقلي وعلم الحديث هو قاعدة هذه العلوم جميعا قبل العقيدة مش الأهمية يعني بتكلم على ب- بركب العلوم على بعضها قبل العقيدة وقبل الفقه وقبل ال- اللغة أي حاجة في الدنيا عايزة إسناد العقيدة قبل أن يقول هذا اعتقادي في الله وهذا اعتقادي في النبي والكلام ده لابد يجي علي أنا كمحدث يقول لي الحديث ده أو الأثر ده صح ولا لم يصح طب أستحتج بيه ولا ما أحتجش بيه لازم يجي لي أنا الأول أقول له آه نعم صحيح احتج به يبتدي يتكلم الفقيه يجي لي ده المفروض يعني وأنا عارف الزمان انقلب دلوقتي لكن ده الأصول أنا بحاول أعدله يعني المفروض الفقيه قبل ما يقول حرام وحلال يجي لي أنا كمحدث يقول لي هذا الحديث المشتمل على هذا الحكم أهو صحيح أم ضعيف إذا أنا قلت له صحيح يروح يحتج به ويفرض الأحكام على خلق الله ويوجب هذا ويحرم هذا بال... بالكلام اللي أنا بقوله إذا قلت له ضعيف يبقى لا يجوز له أن يأخذ حكما من حديث الضعيف خلاص يجي لي المفسر يقول لي قال ابن عباس كذا كذا كذا في الآية أقول له الأول لابد أن تنظر هل صح عن ابن عباس أم لا ابن عباس له ستة أسانيد في التفسير ثلاثة منها ضربة وثلاثة منها سليمة كل الناس بيقولوا قال ابن عباس طب قال ابن عباس دي من الأسانيد الضيعة ولا الأسانيد السليمة روح للمحدث عشان يقول لك صح هذا ولم يصح هذا حتى في اللغة العربية في اللغة العربية أصح هذا عن العرب أم لا ولعلكم تذكرون آه، الجماعة الذين نفوا استف- استواء الله على عرشه احتجوا بقول القائل استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق لعلكم قرأتم هذا في كتب العقيدة قال ابن الأعرابي هذا بيت لا تعرفه العرب منحول يعني ملوش إسناد يبقى أنا لا يجوز أن أحتاج حتى في الشعر خلاص وانتم عارفين الشعراء يعني في طبقة يحتج بكلامها في اللغة وفي تفسير كلام الله ورسوله والشعراء الآخرون وإن كانوا مبدعين لكن لا يحتج بهم في العربية يحتج بالشعر الجاهلي كل النبغة الذبياني ومرؤ القيس والكبدة آخر واحد يحتجون به بشار بن برد آخر واحد يحتجون بشعره في العربية بعد بشار بن برد ده مش حجة اه الشعر جميل وحلو بس مش حجة في العربية خلاص هذا يلزمه أيضا إسناد تمام إذا نخرج من هذا أن علم الإسنا... علم الحديث خادم وبقية العلوم مخدومة عرفت يعني إيه علم الحديث خادم يعني كل علم يحتاج إليه كما أن الملك في قصره يحتاج إلى الخادم لينظف القصر عشان يعمل له أكل عشان يعمل له شاي عشان يعمل له يطفح ماشي لابد من وجود خادم إذا الملك بدون الخادم ما يسويش حاجة خلاص فعلم الحديث خطورته أنه علم خادم وهو مدار العلوم جميعا فكل فقيه محدث مفسر لغوي الكلام ده لازم يعدي على الحديث إما يحتج إما يسأل المحدثين أو يكون هو ممن يعرف علم الحديث حتى يصحح أدلته فعلم الحديث لأنه ملوش كتاب بل هو مبثوث في عشرات الألوف ومن الأجزاء الحديثية والكتب والمشيقات والمعاجم والتواريخ والكلام ده فهذا الإسناد المفرق في كل هذه الكتب كيف لك أن تجمعه يا من تحب النوم لا ما تعرفش تنام لا بد أن تبحث في الأسانيد ودلوقتي الشيخ جوجل عمل لنا المسألة دي الحاج جوجل بيلم لك الكتب كلها ماشي لكن بقي العقل الناقد الذي يستطيع التوفيق بين هذه الأسانيد عشان كده حصل عندنا ورم في التحقيق واخد بالك الشباب اللي عمالين يحققوا في الكتب مش عارفين ايه معنى كلمة تحقيق ولا تعليق ولا تخريج يروح يجيب الكتاب المطبوع لا مخطوطة ولا يحزنون ولا يجيب أصلها ويخرج لك شوية حاجات ويقول لك أخرجه فلان وفلان وبعدين يقول لك إيه تحقيق فلان أهو ده مش فاهم يعني إيه تحقيق هناك فرق بين تحقيق وتعليق وتخريج خلاص كما صنفه صاحبه إلا ما شاء الله ده ده تحقيق هنا ينتهي التحقيق ما تحط السن قلم بقى لا تقول اخرجه فلان ولا تقول العله الفلانيه ده مش دعوه بالتحقيق خلاص يا جماعه اذا التحقيق ان تخرج الكتاب كما صنفه صاحبه ادي التحقيق بدون ما تضيف كلمه في الحاشيه الا ما كان من فروق النسخ استشكال نقطه آه، كلمه في النص بتاع تدي التعليق بتاعك ده التعليق التخريج انك انت تقول اخرجه فلان وفلان وصحيح ولا ضعيف شبابنا بقى مشكورين بسبب النهضة الحديثية الورمة دي وانهم مش عارفين حقيقة الامر يروح يجيب اي كتاب مطبوع ويخرجه بقى تمام يخرجه ايه طبعا هو بيخرجه لكن الواقع انه بيخرجه بس بالبه ماشي اه بيخرجه بيخرجه بس بالبه خلاص كده تبص تلاقي مثلا واحد مثلا مثلا ينشر كتاب علوم الحديث للحاكم لا يهتم في الكتاب إلا بتخريج الأحاديث طب موضوع كتاب موضوع الكتاب لما لم يخدم اشتغل على موضوع الكتاب ماليش علاقة بصحيح ولا ضعيف لأن الحاكم ما عملش الكتاب ده بتاعه عشان يقول لك صحيح وضعيف كتاب الكفاية الخطيب البغدادي كل اللي يهمني فيه أخرج الأحاديث وامشي في الطرق وبدل ما هو مجلد اعمله اربعه واسيب موضوع الكتاب الخطيب يقول لك باب سماع الصغير الصغير إذا سمع الحديث يقبل ولا لا يقبل هو ده اللي ينبغي أن يحققه الذي ينبغي أن يشرحه مش يخرج لي الأحاديث الواردة في تحت التبويب أنا عايز يخدم موضوع الكتاب ما يخرجليش الحديث ما أنا عارف هيدخل على جوجل ضغط الزر يلم له المصادر إيه اللي هو عامله بقى إن شاء الله طب احنا في زماننا اللي كان يجيب 20 مصدر للحديث اه والله يكون آه، لعب على الشنك عشان يجيب 20 مصدر لا في كان في فهارس ولا مخطوطات ولا بتاع بيلف في الكتب المسكين او يعمل لكل كتاب عنده فهرس من جديد على دراعه او الكلام ده. لكن دلوقتي الدنيا خلاص لمت فما تفرحش قوي بكثره المصادر لكن اللي احنا عايزينه النقد الحديثي نقد ال- الاسانيد تزييف الزائف منها تقويه القوي منها وهكذا فعلم الحديث اللي هو النقد الحديثي اللي انا ينبغي ان يعني ان انا اضيق الكلام عشان اوصل الكلمه دي النقد الحديثي عايز واحد دارس كويس جدا لاصول الحديث اللي هو بيسموه المصطلح والاصل تسميه علوم الحديث تمام بدل كلمه مصطلح دي تمام يدرس الد- الكت- الكتب دي دراسه نظريه متينه ويبقى عارف ده قال كذا وده قال كذا وهذا قول فلان مش قول علان الأول بعد كده هيدخل على كتب الحديث الستة عشان يعرف مناهج الكتب زي ما انتوا بتعملوا دلوقتي وبعدين يكون له أستاذ في التخريج والنقد يعلمه ما يعرفش يتعلم لوحده وإلا المسألة تطول عليه جدا جدا لو هو من أذكياء بني آدم هتطول عليه المسألة فكيف إذا لم يكن من أذكياء بني آدم ها يبقى محتاج شيخ عشان يعلمه ويكون جادا في التعليم ويتعلم في كتب التخاريج يتعلم مش يدخل عشان ينقد شفت أنا بعض المشايخ زمان لما بيعلم الطلبة علل الحديث بيجي لهم الصحيحة بتاع الشيخ الألباني وعلمهم علل الحديث طب هات الضعيفة مثلا هات الضعيفة لكن لما تجيب الصحيحة وتعلمه علل الحديث في الصحيحة الألباني اللي هو النجم دوت المفروض يتعلم منه بينهار على آخر ال- المجلد الأولاني في صحيحة يقول لك الألباني ده ما بيفهمش حاجة في الحديث ده احنا مطلعين كتابه كله علل تمام لا ادخل في الكتب دي دارسا ومتعلما ومبجلا لأصحابها بعد ما تستوي على سوقك طبعا مش هتعرف تتقدم إلا إذا كان لك شيخ لكن طول ما أنت لوحدك في ال- في المكتبة وأنت لوحدك هنعمل لك إيه بقى؟ ما أنت قاعد تشركهم بالقلم واخد بالك إزاي؟ لكن لو لك شيخ يقرص ودنك وأدبك ولو أنت حبيت تعمل فيها جدع يديك سؤالين يعقدك في حياتك ما تعرفش تحلهم من باب الت- التأديب يعني ما احنا كنا بنعمل كده لما الاقي طالب عندي بيتنطط كده و- وشايف نفسه يعني بيفهم عندي انا مسائل عقد لا انا فاهمها ولا هو فاهمها طبعا وحاجات انا مش فاهمها اديله اللي انا مش فاهمه بقول له يلا خرج لي ده وعندي اعتراضات طبعا للصبح كل ما يجيب لي حاجه اعترض عليه اهديها له اخليه يبتدي من اول السطر واخليه اهديها له ويبتدي من اول السطر لحد ما يتقدم ويعرف ان الله حق تمام لكن الشاب المؤدب الكويس الكلام دوت ما بنعقدوش يعني بنديله مفاتيح الحاجات اللي ملهاش في الكتب نأديها له اللي خدتها بخبرتي بتعبي بنظري في العلوم الى اخره بديها له عشان كده يا شباب طالما ما شاء الله عددكم وافي وانا عارف وواثق ان عددكم هيكون وافي اكتر من اي علم اخر اعرفوا مشكلتكم بقى أن رأس مالكم مفرق ليس في كتاب واحد بل في عشرات الألوف من الكتب على ما تلم رأس مالك من الكتب دي كلها تكون طلعت روحك وبعدين تترك اللي اللي انت لميته للورثة انا ما اعرفش انت هتخلص امتى واخد بالك ازاي اذا هو علم طويل جدا يحتاج الى جدية كاملة وفوق كل هذا يحتاج الى عشق خاص عشق خاص أنا أقول لكم جزء من تجربتي آه، سفيان بن عيينة أحد الرواه أحد ال- العلماء وصفه وهو يقرأ الحديث كأنه غنج يتغنج تعرف يتغنج يعني إيه؟ مين اللي بيتغنج الرقاصة ها الرقاصة اللي تنحزم كده وتقعد ترقصها كده وبعدين ت- تقول لك ولد صغنون ما تقولكش صغير حاكم صغنون دي بتاعت النسوان يقول لك بس ولد صغنن ايه صغنن دي بقى لو شفت راجل بيقول ولد صغنن اديله قلمين ها صغنن دي مش بتاعت الرجاله انما الرجال يقول لك ولد صغير كده يعني خشن يعني زي ابن عيينه بقى لما كان بيقرا الحديث تحس ان في واحده بتغني قدامك واحده لعوب جميله بتتقصع كده قدامك ده لما كان يعمل ايه سفيان بن عيينه لما كان يقرا الحديث طب بالله عليك يعني لو سفيان بن عيينه وقد روى فعلا الحديث انما الاعمال بالنيات انا عايزك تقوله لي وانت بتتغنج تعرف تعملها يعني ممكن تتحزم كده وتت... وت... وتقول لي انما الاعمال بالنيات مثلا تخيل سفيان بن عيينة من محبته للحديث كان إذا تكلم بالحديث كأن امرأة لعوبا تتكلم تخيل إيه اللي خلى سفيان أو ال- المتكلم يحس بهذا الإحساس محبة سفيان للحديث وصلت إلى درجة إن هو بينقله بينقل محبته مع الألفاظ عشقه كان ينقله مع الألفاظ فأنت إذا عشقت شيئا وتكلمت عنه أي بني آدم بيسمعك هيعرف إن أنت عاشق إن أنت محب لأن لما الحب عبير الحب يخرج مع الألفاظ المستمع يحس بكده هل أنت تستطيع أن تصل إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجات من الحب إذا وصلت لكده أنا أضمن لك إن شاء الله ألا تموت حتى تكون إماما لا تموت حتى تكون إماما إن شاء الله فالعلم ده غير أي علم ما ينفعش إنك تبقى صنايعي ممكن تبقى صنايعي في الفقه ممكن تبقى صنايعي في اللغة لكن في الحديث ما تعرفش تبقى صنايعي خالص يبان عليك على طول إذا كنت صنايعي ولا لا ويبان عليك إذا كنت محبا أم لا والله أنا أقول من قلبي أنني أحب الحديث من آه، ر- شعر رأسي إلى أخمص قدمي يعني استولى علي لدرجة أن أنا حاسس أن أنا مريض ب- بحب الحديث واخد بالك أنا عايزكم تبقوا كده كان نفسي الحقيقة يعني وأنا بين ظهرانيكم اني ارى يعني العدد الغفير وهو غفير بس متفرق في في محافظات مصر انا عارف في كل محافظه يجي 10 20 واحد كده كويسين بس متفرقين مش باينين يعني فانا ارجو وقديما يعني كانوا كان بعض المدارس تعيب على محافظه كفر الشيخ انها محافظه الحديث عشان انا موجود فيها واخد بالك اه كانوا يعيبونها انها محافظه الحديث مع ان هذه ميزه الحقيقه لان تقريبا هي دي المحافظه الوحيده اللي على راس محافظات مصر اللي الحديث فيها متميز بفضل الشباب والشيوخ الموجودين عندهم واخدين بالكم فده يعني كلمه قصيره وانا لو فضلت اتكلم يعني هتكلم الصبح واحد عاشق ويتكلم هتعملوا له ايه هيفضل وراكم لحد ما دماغكم يتفلق
لا احنا واحنا عشاق ايضا جئنا ان نسمع فضيلتكم احسن الله اليكم الله يبارك فيك يا شيخ أحمد.
فكر. نفع الله حياك الله يا ابو مصعب بارك الله فيك يا مش عايز اعطلكم بقى عن يعني آه، انكم تدرسوا الطلبه ويكفي ان انا يعني كنت سعيد آه، في هذه الفتره القصيره معكم رايتكم وفرحت انكم عقدتم هذه الدوره وتمنيت لو كنت بين ظهرانيكم لكن قريبا ان شاء الله لا قرب ال- قرب الميكروفون يا مؤمن من من بقى.
شيخنا في في مساله تم استعداد حق الطلبه اه هناك من الناس من يدعي ان آه، دراسه
اه ويقول أنه أنها هذا هذا العلم قد قد مضى زمنه ومضى وقته وأن
طيب ماشي مبسوط انا مش سامعك يا مؤمن الصوت انقطع صوتك انقطع وان كنت عارف بقيه كلامك يعني او انت بتصل لخط طب هو
السلام عليكم
فين ال- الصوت مش مظبوط فين الصوت طب خلاص كفايه ال- ال- الصوره ونتكلم في الخط عشان ما تقطعش ال-
خلاص
نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
كل شيخنا ان البعض يقول ان دراسه علم الحديث آه، هذا هذا العلم قد قد مضى وقته ومضى زمنه ويقول ايضا آه، ويدعي ان هذا العلم ليس من واجب الوقت الان نعم وان الامام الالباني رحمه الله عليه وعلى جميع علماء الامه انه كفانا في هذا الباب ونحن بفضل الله نحفز الشباب على دراسه هذا العلم فله اهميه في صيانه آه، هذا الدين والحفاظ على هذا الثغر المبارك فنريد من فضيلتكم كلمه لامثال هؤلاء الذين يعني آه، يقدرون عن دراسه هذا العلم الجديد هم الحقيقة يقدرون بحسن النية وأنت تعرف طبعا ماذا أقصد
ايوه طبعا
لكن لكن أقول بين يدي كلامي دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا من مات من قالتي عندي له كفنه ماشي فيعني دعك منهم وقديما حاول البعض وفشل ولم ينجح وظلت راية الحديث خفاقة عندنا في هذه المحافظة المباركة إن شاء الله فأنا عايز أقول للطلبة آه، طيب هم لما خذلوا عن علم الحديث برزوا في أي علم يعني هو عايز يوقفك وخلاص لا لا لا دعك منهم بس على فكرة كثير من هؤلاء من تلامذتي أيضا وبعضهم كان يقدر بحسن النية واخد بالك ازاي وساعات بتبقى حاجات شخصية كده خايبة يعني فارتفعوا فوق هذا كله واعلموا أن المنصور من نظر الله إليه خلاص بارك الله فيكم يا شباب يلا ارجعوا إلى الحلقة مرة أخرى وعلموهم ولعلي أستطيع لعلي لا, لا أعد بهذا لعلي أستطيع في بترتيب آه، مع هيثم يعني آه، إني آه، أحاضر لكم محاضرة علمية مش محاضرة يعني إنما كلاما علميا في كتاب من الكتب
انتظار شيخنا نفع الله بكم انتظار لعلي أستطيع يعني أنا لا, لا أعد لكن أرجو أنني أختم لكم الدورة أيضا ببرضو نصيحة حتى أصافح وجوهكم وحتى تسعدوا قلبي ال- الحزين اللي بالبعد عنكم
ردكم الله الينا سالمين غانمين شيخنا الله يبارك فيكم جميعا أكرمكم إن شاء الله في انتظار المحاضرة والختام إن شاء الله إن شاء الله وأنا يعني أقول للطلبة اذكروني بخير
بارك الله قدركم وردكم إلينا سالما غانما مسددا إن شاء الله بارك الله فيكم ونفع بكم بالعبادة. أكرمكم.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الإخوة جميعا يبلغون فضيلتكم السلام سلمهم الله وبارك فيهم جزاهم الله خيرا بارك الله فيكم